أسمر يا حلو يسمر مجملا يا بدر ضاوي في أعلى فلاك شو ما طلبت مني يا ريم الفلاح شو ما طلبت مني يا ريم الفلاح روحي وحياتي وعاطفتي إليك أسمر يا حبيب القلب يا شيخ الأشباهي يا معيشني بجو الحب بنعى بكرة العشية أسمر يا شاب المهيوب برمال عيونك راح دوب عن حبك مش ممكن دوب لو صفى عمري ليك أسمر يا شاب المهيوب برمال عيونك راح دوب عن حبك مش ممكن دوب لو صفى عمري ليك عندك بدي باها يا احلى شاب بهالكون لون عيونك اجمل لون يا بعيون العسليه اسمر يلي عندك قلب ما تعود الا على الحب بين الشرق وبين الغرب انت احلى شبوبيه اسمر يا شاب المهيوب كرمال عيونك راح ادوب عن حبك مش ممكن دوب لو صفى عمري ليه عنك مهما يقولوا الناس بعرف قلبك شو حساس فعندك حب وخلاص عايش معك هانية أسمر يلي عندك قلب ما تعود إلا على الحب بين الشرق وبين الغرب أنت يا أحلى شبوبية أسمر يا شاب المهيوب كرمال عيونك راح دوب عن حبك مش ممكن دوب لو صفى عمري ليه عمرك بدي باها يا احلى شاب بهالكون لون عيونك اجمل لون يا بعيوني العسليه اسمر يلي عندك قلب ما تعود الا على الحب بين الشرق وبين الغرب وانت احلى شبوبيه اسمر يا شاب المهيوب كرمال عيونك راح دوب عن حبك مش ممكن دوب لو صفى عمري بيه عنك مهما يقولوا الناس بعرف قلبك شو حساس فعندك حب واخلاص عايش معك هانية اسمر يلي عندك قلب ما تعود الا على الحب بين الشرق وبين الغرب انت احلى شبوبية اسمر يا شاب المهيوب كرمال عيونك راح دوب عن حبك مش ممكن دوب لو صفى عمري بيه طيب قلبك طيب افعالك بتشيب طيب قلبك طيب افعالك بتشيب ربيتك يا طيري طعميتك من خيري ربيتك يا طيري طعميتك من خيري ما تعيش من غيري لا لا لا لا وانت بعلي ملاك مع اولاد تغدر بيا وانا دايب دوب بهواك اشرب من دم عليا وانت بعلي ملاك بتريح قلبي معاك تنسى ليل الطيب بتريح قلبي معاك تنسى فين الطيب مع اولاد تغدر بيا وانا دايب دوب بهواك اشرب من دم عليا وانت بعلي ملاك معقولة تغدر بيا وانا دايب طب هواك اشرب من دم عليا وانت بعليا ملاك بتريح قلبي معاك وتنسى فين الطيب بتريح قلبي معاك وتنسى ليه الطيب ربيتك يا طيري طعميتك من خير ربيتك يا طيري طعميتك من خير ما تعيش من غيري لا لا لا لا لا يا طيب طيب قلبك طيب افعالك بتشيب طيب قلبك طيب افعالك بتشيب حبيتك يا طير تعبيتك من خير ربيتك يا طير تعبيتك من خير ما تعيش من غيري لا لا لا لا لا لا يا طيب ايه هو اللي طلبته ودخلت انا في عليك ده انا قلبي ما وهبته في العمر الا ليك ايه هو اللي طلبته ودخلت انا في عليك ده انا قلبي ما وهبته في العمر الا ليك يا حبيبك ملك ايديك ليه لسه طيب حبيبك ملك ايديك ومش شايفه يا طيب ايه هو اللي طلبته وبخلت انا في عليك انا قلبي ما وهبته طول عمره إليك ايه هو اللي طلبته ودخلت بيه عليك انا قلبي ما وهبته طول عمره إليك يا حبيبك ملك ايديك ومش شايفه يا طيب حبيبك ملك ايديك ومش شايفه يا طيب ربيتك يا طيري طعميتك من خيري ربيتك يا طيري طعميتك من خيري ما تعيش من غيري لا لا لا لا لا يا طيب طيب قلبك طيب افعالك بتشيب طيب قلبك طيب افعالك بتشيب ربيتك يا طيري طعميتك من خيري ربيتك يا طيري طعميتك من خيري ما تعيش من غيري لا لا لا لا لا لا يا طيب معقولة تغدر بيا وانا دايب دب هواك اشرب من دم عليا وانت بعليا ملاك معقولة تغدر بيا وانا دايب دب هواك اشرب من دم عليا وانت بعليا ملاك هتريح قلبي معاك وتنسى ليه الطيب هتريح قلبي معاك وتنسى فين الطيب معقولة تغدر بيا وانا دايب دب هواك اشرب من دم عليا وانت بعليا ملاك معقولة تغدر بيا وانا دايب حب هواك اشرب من دم عليا وانت بعليا ملاك بتريح قلبي معاك وتنسى فين الطيب بتريح قلبي معاك وتنسى فين الطيب ربيتك يا طيري طعميتك من خيري ربيتك يا طيري طعميتك من خيري ما تعيش من غيري لا لا لا لا لا يا طيب طيب قلبك طيب افعالك بتشيب طيب قلبك طيب افعالك بتشيب ربيتك يا طيري طعميتك من خير ربيتك يا طيري طعميتك من خير ما تعيش من غيري لا لا لا لا لا لا يا طيب بقلة مشت شعرها بقلة كحلها ملها تتدلل علي يمكن اصير الها بقلة مشت نارها برجلك احملها خلها تتدلل علي يبكي نصيرها بقلة مشت شعرها بقلة كحيلها خلها تتدلل علي يبكي نصيرها بقلة مشت شعرها بقلة كحيلها خلها تتدلل علي يبكي نصيرها بقلا مش الشاعر وخلي الشاعر سارح بقلا كحل عيني مر مش الشارع بقلا مش الشاعر وخلي الشاعر سارح بقلا كحل عيني مر مش الشارع ركزها على نغمة عودك صار لي وتفرح بوجودك ركزها على نغمة عودك صار لي وتفرح بوجودك يا ما بخبيها عزمودي حكوك في شايل بقلا مشت شعرها بقلا كحيلها خلها تتدلل علي يبكي نصير الماء بقلا مشت شعرها بقلا كحيلها خلها تتدلل علي يبكي نصير الماء من يوم صارت تتدلل توقف حالي مراقي قلبي ناداها وكلم اوجلها يا حلواقي صارت تتدلل وقف على الفراق قلبي ناداها وكلمها وقالها يا حلوة من يوم صارت تتدلل توقف حالي مراقي قلبي ناداها وكلمها وقالها يا حلواي جنوا الحساد وشافونا قالوا مجنون ومجنون جنوا الحساد وشافونا قالوا مجنون ومجنون فمنعوا الزين يلومونا والله لا دليل بقلا مشت شعرها بقلا كحيلها خلها تتدلل علي يبكي نصير إلها بقلا مشت شعرها بقلا كحيلها خلها تتدلل علي يبكي نصير إلها كل الصبايا اتدللوا اتدللوا اتدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا اتغزلوا كل الصبايا اتدللوا اتدللوا اتدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا اتغزلوا لا عمري غيرك شفتها لا عمري غيرك شفت لا أنا عمري غيرك شفتها ولا حبي قلبي تهزيله ولا حبي قلبي تهزيله
كل الصبايا اتدللوا اتدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا كل الصبايا اتدللوا اتدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا أحلى أيام السيبة حبك معايا مش تجريبة أحلى أيام السيبة حبك معايا مش تجريبة بعيدة ولا قريبة بعيدة ولا قريبة بعيدة ولا قريبة لا غير هوايا وأوله لا غير هوايا وأوله
كل الصبايا اتدللوا اتدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا كل الصبايا اتدللوا اتدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا يا عمري غيرك شفتها لا عمري غيرك شفت يا أنا عمري غيرك شفتها ولا حبي قلبي تهزله ولا حبي قلبي تهزيله
كل الصبايا اتدللوا اتدللوا اتدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا تغزلوا كل الصبايا اتدللوا اتدللوا تدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا يلا تغزلوا
اتغزلوا اتغزلوا اتغزلوا
يرجع مالك كنت انا عشت مئة مليون سنة يرجع مالك كنت انا عشت مئة مليون سنة عايش في حبك انما عايش بحبك انما عايش في حبك انما الود قلبك يوصله الود قلبي بيوصله كل الصبايا اتدللوا اتدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا كل الصبايا اتدللوا اتدللوا والعاشقين اتغزلوا اتغزلوا لا عمري غيرك شفت انا لا عمري غيرك شفت انا عمري غيرك شفت انا ولا حبي قلبي تهزله ولا حبي قلبي اتهزله
والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا الورد راح كده والكل جه كده الورد راح كده والكل جه كده وبقيت بين ده وده سلطان سلطان اهل الهوى
والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا والله ولعب الهوى واحنا قاعدين سوا الوردي راح كده والكل جه كده الوردي راح كده والكل جه كده وبقيت بينا وده سلطان سلطان اهل الهوى
هوايا يا هوا ونظرتك دوا هوايا يا هوا ونظرتك دوا انا سنجي ردي روحي وغرام على مستوى انا سنجي ردي روحي وغرام على مستوى هوايا يا هوا ونظرتك دوا هوايا يا هوا ونظرتك دوا انا سين بيردي روحي وغرام على مستوى انا سين بيردي روحي وغرام على مستوى الورد راح كده والكل يجي كده الورد راح كده والكل يجي كده وبقيت بين ده وده سلطان سلطان أهل الهوى أهلا أهلا حبيبي أهلا حياتي أهلا سيدي أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلين حبيبي أهلين حياتي أهلين سيدي أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا يا عز الأحبة والشوق دوام المحبة أهلا بعز الأحبة والشوق دوام المحبة الشوق والنور والمحبة سيدي أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا حبيبي أهلا حياتي أهلا سيدي اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا حبيبي اهلا حياتي اهلا سيدي اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بعز الاحبه والناس دواها المحبه اهلا بعز الاحبه والناس دواها المحبه الشوق والنور والمحبه سيدي اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا حبيبي اهلا حياتي اهلا سيدي اهلا اهلا اهلا اهلا
نصيب يا دنيا النصيب ملناش فيك يا حبيب نصيب يا دنيا النصيب ملناش فيك يا حبيب فاتونا فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه فاتونا فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه قالوا يا دنيا النصيب نصيب يا دنيا النصيب ملناش فيك يا حبيب نصيب يا دنيا النصيب ملناش فيك يا حبيب فاتونا فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه فاتونا فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه قالوا يا دنيا النصيب الليالي السهراني والعيون النعساني الليالي السهراني والعيون النعساني فاتونا فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه فاتونا فاتونا عذبونا ليه عذبونا ليه قالوا يا دنيا النصيب نصيب يا دنيا النصيب ملناش فيك يا حبيب نصيب يا دنيا النصيب ملناش فيك يا حبيب فاتونا فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه فاتونا فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه قالوا يا دنيا النصيب بعد ما كان اللي كان بعد ما فات الأوان بعد ما كان اللي كان بعد ما فات الأوان فاتونا فاتونا
عذبونا ليه عذبونا فاتونا ليه فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه قالوا يا دنيا النصيب نصيب يا دنيا النصيب ملناش فيك يا حبيب نصيب يا دنيا النصيب ملناش فيك يا حبيب فاتونا فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه فاتونا فاتونا ليه عذبونا عذبونا ليه قالوا يا دنيا النصيب يا غربة رد البال
يا دنيا الرصيد بلش بيك يا حبيب فاتونا فاتونا ليه عذبونا ليه فاتونا ليه عذبونا ليه
كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين فيه البنات شغلاني بتعدي مش شايفاني وانت اليوم التاني تسأل عليك ملايين تسأل عليك ملايين تسأل ولا حاجة في نقصاني فيه العيون تنساني وانت يا دوب في ثواني بيجي الغروب دايمي كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك يمكن اعجبهم تقولك لما العيون تضحك لك طب ما احنا هم نشبه لك بس احنا مش عاجبين ايوه احنا مش عاجبين ايوه جايز نخفف دمك ولا عشان مش همك لما البنات تنقلك واقف شمال ويمين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك يلا فيه البلد شغلاني بتعدي مش شايفاني وانت اليوم والتاني تسأل عليك ملايين تسأل عليك ملايين تسأل ولا حاجة في نقصاني ليك العيون تنساني وانت يا دوب في ثواني بيك القلوب دايمين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات
بيه كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين كل البنات بتحبك كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين يا حبايب ما بنساك رقيق العيش يا بلاك لا يا حبايب ما بنساك رقيق العيش يا بلاك والناس تنامي بهالليل وانا بسهر على ذكراك والناس تنامي بهالليل وانا بسهر على ذكراك يا حبايب يا حبايب يا حبايب ما بنساك لا يا حبايب ما بنساك رقيق العيش يا بلاك لا يا حبايب ما بنساك رقيق العيش يا بلاك والناس تنام بهالليل وانا بسهر على ذكراك الناس تنام بهالليل وانا بسهر على ذكراك يا حبايب يا حبايب يا حبايب ما بنساك يا حبايب ما بنساك نطيق العيش يا بلاك لا يا حبايب ما بنساك نطيق العيش يا بلاك والناس تنام بهالليل وانا بسهر على ذكراك الناس تنام بهالليل وانا بسهر على ذكراك يا حبايب يا حبايب يا حبايب ما بنساك يا حبايب ورد ورد مرشرش عشبابك والخد يا حبيب ورد ورد مرشرش عشباب والخد لا يا حبايب ورد ورد مرشرش عشبابك والخد يا حبيب ورد ورد مرشرش عشبابك والخد ورموشك سيف ونشوحك والكل بيتمنى رضاك ورموشك سيف ونشوحك والكل بيتمنى رضاك يا حبايب يا حبايب يا حبايب ما بنساك لا يا حبايب ما بنساك رضيق العيش يا بلاك لا يا حبايب ما بنساك رضيق العيش يا بلاك والناس تنام بهالليل وانا بسهر على ذكراك الناس تنام بهالليل وانا بسهر على ذكراك يا حبايب يا حبايب يا حبايب ما بنساك يا حبايب مين ومين مثلك يا عالي الجبين يا حبيب مين ومين مثلك يا علي جديد يا يا حبايب مين ومين مثلك يا عالي الجبين يا حبيب مين ومين مثلك يا علي جديد لو الزفية اللي يسكين حيد عن ضرب هواك لولا الزفية اللي يسكين حيد عن ضرب هواك يا حبايب يا حبايب يا حبايب ما بنساك لا يا حبايب ما بنساك لطيق العيش يا بلاك لا يا حبايب ما بنساك لطيق العيش يا بلاك والناس تنام بهالليل وانا بسهر عذكرك الناس تنام بهالليل وانا بسهر عذكرك يا حبايب يا حبايب يا حبايب ما بنساك يا حبايب مين ومين مثلك يا عالي الجبين يا حبيب مين ومين مثلك يا علي جديد يا حبايب مين ومين مثلك يا عالي الجبين يا حبيب مين ومين مثلك يا علي جديد بزه بقلبي سكين محيد عن ضرب هواك لو بزه بقلبي سكين محيد عن ضرب هواك يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما بنساك لا يا حبيب ما بنساك لطيق العيش يا ملاك لا يا حبيب ما بنساك لطيق العيش يا ملاك والناس تنام بهالليل وانا بسهر على ذكراك بدري- بدري على التحكي، بدري.
وانا بسهر على ذكراك يا حبيب يا حبيب يا حبيب ما بنساك حتى نارك جنة جنة جنة جنة جنة سلام يا وطن جنة جنة جنة جنة سلام يا وطن يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة جينا جينا جينا حبيك بيدينا جينا جينا جينا حبيك بيدينا عمات السعد قرية والمدينة عمات السعد قرية والمدينة جينا جينا جينا نحميك بيدينا جينا جينا جينا نحميك بيدينا عمات السعد قرية والمدينة عمات السعد قرية والمدينة جينا جينا جينا لحبيك بيدينا جينا جينا جينا لحبيك بيدينا عمات السماء قرية والمدينة عمات السماء قرية والمدينة حتى نارك جنة حتى نارك جنة جنة جنة جنة جنة سلام يا وطن جنة جنة جنة جنة سلام يا وطن يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة وين يا ابن عروس؟ هيا شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة حتى نارك جنة حتى نارك جنة جنة جنة جنة جنة سلام يا وطن جنة جنة جنة جنة سلام يا وطن يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة جينا جينا جينا لحبيك بيدينا جينا جينا جينا لحبيك بيدينا عمات السعد قرية والمدينة عمات السعد قرية والمدينة جينا جينا جينا لحبيك بيدينا جينا جينا جينا لحبيك بيدينا عمات السعد قرية والمدينة عمات السعد قرية والمدينة جينا جينا جينا لحبيك بيدينا جينا جينا جينا لحبيك بيدينا عمات السماء قرية والمدينة عمات السماء قرية والمدينة حتى نارك جنة حتى نارك جنة جنة جنة جنة جنة سلام يا وطن جنة جنة جنة جنة سلام يا وطن يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة يا شمعية حبيب ضوي بليل الجمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في جمعة شمعة شمعة شمعة كل بيت في شمعة يا شمعية حبيب
حتى نارك جنة
المحرمة جوحي بيحاولك توحي على المحرمة والله معلقة روحي يا ابن المحرمة لوحي بيها ولا تدوحي على المحرمة والله معلقة روحي يا ابن المحرمة لوحي بيها ولا تدوحي على المحرمة والله معلقة روحي يا ابن المحرمة لوحي بيها ولا تدوحي على المحرمة والله معلقة روحي
المحرمة جوحي بيحاولك توحي على المحرمة والله معلقة روحي يا ابن المحرمة جوحي بيحاولك توحي على المحرمة والله معلقة روحي الله معاك
دم الجدايل والخصر الحيل ومايل دم الجدايل والخصر الحيل ومايل دم الجدايل والخصر الحيل ومايل نعم العمايل واخلط روحك مع روحي يا ام المحرمة لوحي بيها ولا تضحي على المحرمة والله معلقة روحي يا ام المحرمة لوحي بيها ولا تضحي على المحرمة والله معلقة روحي آه آه
نزلت على النبعة والصبايا مشتي معاه نزلت على النبعة دبيكي مشتي معاه نزلت على النبعة والصبايا مشتي معاه خلتني جمعة عم بحكي مع روحي دم المحرمة روحي بيها ولا تضحي على المحرمة والله معلقة روحي يا ام المحرمة روحي بيها ولا تضحي على المحرمة والله معلقة روحي هلا هلا هلا هلا نزلت على الوادي قالت يلا يا حالي نزلت على الوادي قالت يلا يا حالي نزلت على الوادي قالت يلا يا حالي وحياة ولادي لك تحكي وين تروحي يا ابن المحرمة روحي بيها ولا تضحي على المحرمة والله معلقة روحي يا ابن المحرمة روحي بيها ولا تضحي على المحرمة والله معلقة روحي طلع الدبي ويدك بيجرح قلبي بيحب الدبي من اجله طلعت تبكي ويدك بإجره قلبي بيحب الدم شبه الحمام من ايدي فريت يلي مريت ويلي مريتي شبه الحمام من ايدي فريتي اللي مريت ويا اللي مريتي شبه الحمام من ايدي فريتي يلي مريت ويلي مريتي شبه الحمام من ايدي فريت اللي مريت ويا اللي مريتي شبه الحمام من ايدي فريت يلي مريت ويلي مريتي شبه الحمام من ايدي فريت اقول يا ريتي واقول يا ريتي حبيبي اول ما رقدت
سمعونا الخشب ايوه يمي خمس بعير اللي ما يصلي على النبي ايوه سامعين الخشب يلا
زريف الطول منك غدو عجب الحمران شالوا وابعدوا داري وطول وين اهلك غدوش جاب الحوران شالوا وابعدوش زريف الطول وين